الحمد لله على ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله إذا نادى من نادي في السماء أن قوموا مغفور لكم قد أدلت سيئاتكم حسنات فتعالوا اليوم نتذاكر بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ولازلنا في قصة الأنبياء قصة نبي الله سليمان فكلمنا أن سليمان عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل وأنه ورث الملك من داوود عليه السلام وأن سليمان عليه السلام كان حريصا على رضا الله سبحانه وتعالى عادلا أواب كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى صاحب قوة وعزيمة في الحق وأنه كان يتمنى أن يكون له مئة فارس أو مئة ابن مجاهدون في سبيل الله وأنه كان يجهز دائما جيشه ويعد جيشه لرفع راية لا إله إلا الله اليوم في سورة النمل نذكر موقف ذكره الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده عن نبي الله سليمان وهذا الموقف هو موقف قائد مع جنوده موقف سليمان عليه السلام وهو يحرك جيوشه ويدرب جيوشه غزوا في سبيل الله قال الله سبحانه وتعالى ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ربنا بيقول أنه آتى داود وسليمان علم عملوا لما جاءهم العلم عملوا كتب يشهروا بالناس نقدوا الناس تكبروا على الناس مطلقا إنما قال أي داود سليمان الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين أنه حمد ربه على أن علمه حمد ربه وأثنى على ربه وأثبت العلم لربه أنه يعلم أن العلم من عند الله سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي فضلنا هو العلم معيار من معايير التفضيل نعم العلم معيار من معايير التفضيل تكلمنا من قبل أن العلم ليس هو المعيار الوحيد يعني مش كل واحد عنده علم هو دائما يكون الأفضل لكن العلم يقينا من من معايير التفضيل الذي رفع الله به أقوام يرفع الله الذين آمنوا بكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يبقى ربنا سبحانه وتعالى فضل داود وسليمان بالنبوة وفضلهم أيضا بإيه؟ بالعلم إيه العلم ده؟ كان نحن عندنا تعارض كبير بين العلوم المادية وبين علوم الشرع وذلك لضعف المسلمين كثيرا وسقوط حضارتهم لفترة طويلة حتى أن أجيال نشأت لا تستطيع أن تعرف ما هو العلم ايه مصادر العلم العلم عندنا له مصادر مصدر اول مصدر مصادر العلم ايه مصادر المعرفه انت بتعرف منين إيه؟ رقم واحد الوحي رقم اثنين العقل رقم ثلاثة الحس هذه مصادر وادوات يعرف بها الإنسان يتعرف بها على معلومات وكلما استطاع الإنسان أن يعرف معلومات أكثر كلما كان أخبر في معاملة ما يريد يعني إذا كان الإنسان مثلا عايز يتعامل مع مكنة كل ما بيعرف معلومات أكثر عن المكنة كل ما استعماله لهذه الماكينة يكون بصورة أفضل الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض فالله سبحانه وتعالى هو العليم القدير فإذا علم الله إنسان علم فإن هذا العلم علم يقيني لأن من أخبرك بهذا العلم هو الله سيدنا سليمان تعلم الفيزياء هقول لك دلوقتي حالا هو لم يعلمه لم يتعلم الفيزياء في مختبرات ولا في تجارب انما علمه العليم الخبير وانظر كيف استعمل هذا العلم في طاعه الله سبحانه وتعالى قال وورث سليمان داود أي أن قال الله سبحانه وتعالى وورث سليمان داود أي أن داود عليه السلام بعدما مات ورث ملك سليمان ورث ملك داود سليمان عليه السلام وورث, وورث علم سليمان وورث علم داود سليمان عليه السلام سيدنا سليمان لما ورث داود عليه السلام ولما علم قال ايه بقى شوفوا اول حاجه قالها يا ايها الناس اجتماع مع الشعب اجتماع مع الناس جميعا يا أيها الناس ماذا قال سليمان عليه السلام عندما اجتمع مع الناس في مملكته التي ورثها من داود وفي هذا الفضل الذي تفضل الله سبحانه وتعالى به عليه من سائر البشر قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير قال لهم أنا عندي علم في شيء لا تعلمونه ايه ده ايه العلم ده علمنا منطق الطير وإيه منطق الطير أن المخلوقات تتعامل مع بعضها البعض المخلوقات أمم كبني آدم الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يعني ايه علمه البيان يعني يستطيع أن يفصح مع ما في صدره يستطيع أن يتفاعل مع الناس سيدنا آدم لما ربنا خلق لما الله سبحانه وتعالى خلقه علمه الأسماء كلها علمه أسماء الأشياء حتى يستطيع الناس أن تتفاهم مع بعضها البعض تخيل كان إن أنت مش عارف تتفاهم مع اللي جنبك هتتفاهموا إزاي مفيش بينكم لغة لا لغة كلامية ولا لغة جسم مش عارفيش مش هتعرف هتفاهم إزاي محتاج حاجة مش عارف تقول له محتاج حاجة ولو قلت له مش هيفهم سليمان عليه السلام علم منطق الطير يبقى إضافة إلى أن البشر يفهمون لغة البشر على اختلاف أجناس البشر إن الإنسان لما بيتعلم لغة تانية يقول لك مثلا إيه تعلم إنجليزي تعلم فرنساوي تعلم إيطالي تعلم ألماني تعلم أي لغة بيبقى عنده من المعلومات والخبرات التي اكتسبها من أصحاب هذه اللغة ومن تقدم أصحاب هذه اللغة ومن خبرات أصحاب هذه اللغة فتخيل سليمان عليه السلام يتعلم منطق الطير ان العصافير بت... احنا بنسمع منها صوت ايه الصوت ده احنا مش فاهمين هذه العصافير بينها وبين بعضها البعض لغه هذه الطيور بينها وبين بعضها البعض لغه هذا الهدهد بينه وبين بني جنسه لغه هذه النسور والصقور بينها وبين بني جنسها لغه سليمان عليه السلام علمه الله أن يفهم هذه اللغة فكان لما عصفورة أو هدهد أو صقر أو نسر يتكلم كان يعرف ما الذي يقول هما بيتكلموا مثلنا هما لهم لغة ما هذه اللغة الله أعلم غير أن سليمان عليه السلام تعلمها فين قعد عمل تجارب وجاب الطيور وشاف عصفور بيحب عصفوره فقعد يحلل الذبذبات والاصوات وبعد كده قال لك اه هنا الصوت كان عالي لا هنا الصوت كان واطي لا هنا اشتد لا هنا زعق مطلقا انما هو تعلم علمه الخبير فعلم سليمان عليه السلام بالوحي علم منطق الطير فظهر على الناس وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ده أول درس النهارده معانا أول درس معانا ربنا لما يمن عليك بحاجة اذكر نعمة الله وأقل أن شيء تشكو به الله سبحانه وتعالى أن تذكر الله بفضله يعني ربنا أنعم عليك بصحة قول الحمد لله الذي تفضل علي بالصحة الحمد لله الذي أنعم علي بالمال الحمد لله الذي أنعم إن الإنسان يعلن ذلك صنعا ينسب العلم لله احنا تكلمنا عن سيدنا موسى والخضر لما قال أنت أعلم الأرض ولم ينسب العلم لله سيدنا سليمان أعلنها صراحة جمع الناس كلها مش جمع الملأ جمع الناس يا أيها الناس ايه في ايه يا سليمان انت الملك بتاعنا بيسمع قال علمنا منطق الطيب وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين قال لهم هذا من فضل الله علي أنني أصبحت معلم وأني أتعلم إيه، منطق الطير يعني أفهم لغة الطير سيدنا سليمان لما تعلم منطق الطير سخر الطير سخر الله سبحانه وتعالى لسليمان الطير عمل سيدنا سليمان جيش جيش عجيب جدا جيش فيه من ما نشاهده وفيه ما وراء الطبيعة يعني جيش انت بتشوف فيه ناس ماشية على البر وفي السماء طيور وفي ما وراء في الغيب جن دول ايه دول؟ دول جنود سليمان قال تعالى وحشي لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حشر حشر ده يعني تجمع سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى حشر له جنوده جنود سليمان إيه، مين على البر بني ادمين في السماء طيور ومن وراء البشر الجن الذي يعلم جند سليمان هو سليمان يعني ما فيش علاقة ما بين آه، الطيور وتعاملهم مع البشر الطيور ما بتتعاملش مع البشر لكنهم يتعاملون مع سليمان الجن ما كانوش بيتعاملوا مع الطيور ولا يفهموا منطق الطير لكن سليمان هو الوحيد الذي يعرف كيف ينظم جيشه سيدنا سليمان تحرك بجيشه مقاتلا في سبيل الله فهم يوزعون يعني إيه يوزع يوزعون يقول لك يوزع وزع يعني قسم أو فرق فهم يقسمون يعني كل جيش متقسم يقول لك وزع أي رد أو رد أو- أولهم على آخرهم يعني اللي واقف قدام خالص بيمشي بنفس خطوة اللي ماشي ورا خالص كلهم في خطوة واحدة منتظمة منتظمة ايه الجيش ده مين اللي علمه ده وحشد سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون جيوش مقسمة إيه، إيه، منتظمة كثيرة قال تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل أتوا على وادي النمل هما ماشيين نزلوا أرض الأرض دي فيها مخلوق لا الطيور تعرفه ولا تفهم لغته ولا الجن تنتبه له ولا بني آدم يأبه له أصلا اسمه النمل يعني لو انت عديت بالعربية على إيه إيه مكان ساكن فيه نمل او انت ماشي حتى على رجليك عمرك ما ايه يعني نمل اعمل له ايه يعني نمل يعني وده عايش ليه اصلا ولو انت دوست عليه وقتلت 100 نمله وانت ماشي او فرقت جمع 100 نمله عمرك ما هتتخيل ايه النمل يعني وده منهم لغه كمان ودول بياكلوا ويشربوا ويعيشوا كمان ليه مروا على وادي النمل وادي يسكن فيه نمل سليمان عليه السلام لما مروا على وادي النمل هو وحده بفضل الله سبحانه وتعالى عليه رأى ما لم يره جنده رأى شيء غريب رأى نملة طالعة من نص النمل وتقول ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فجأة رأى نعمة أخرى وشاهد نعمة أخرى من الله سبحانه وتعالى عليه إن هو يفهم لغة النمل جيش سليمان جيش قوي منظم فيه استعدادات قوية احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على تكلمنا في المرة السابقة عن إيه، إيه، إيه، الخيل اللي كانت يعدها سليمان للغزو في سبيل الله مروا على وادي النمل فقالت نملة نملة في وسط النمل طلعت شافت إن في خطر على الباقي قالت لأ الحقوا نفسكم أدركوا أنفسكم فإن سليمان إذا مر وفي الغالب دي كانت نملة استطلاع يعني في الغالب إن هم ما كانوش لسه دخلوا ليه؟ دخلوا الوادي لانهم اذا دخلوا الوادي هي مش هتلحق لا يحتملنكم هم هتهتموا تماما وكلمة وادي النمل انت متخيل ان كلمة وادي احنا ايه احنا بالنسبة لنا اللي هو المكان المنخفض بين جبلين مش صح كده انا ما اذكر كان اسمه وادي ولا ولا ده كان السهل مش فاكر ان متخيل ان هو مساحة كبيرة لكن تفاجأ ان هو وادي النمل هيكون قد ايه يعني حتة قد كده مثلا يعني ايه وادي النمل عايشين قد ايه والنمل يعني حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ولنا وقفة مع النملة احنا عندنا يا جماعة سورة اسمها سورة النمل يعني السورة ما اسمهاش سورة الهدهد ولا اسمها سورة سليمان ولا جند سليمان ولا سورة العلم ولا سورة فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه إنما سورة النمل نحتاج أن نتعلم من النمل النمل منظم جدا النمل دؤوب في العمل جدا النمل عنده من تدبير ان هو بيشتغل في شهور ويدخر الطعام لشهور في غاية التدبير والإتقان لكن هنا لم يذكر النمل بكل هذا إنما ذكر النمل بالإيه؟ بالحرص إنك تبقى حريص على إخوانك مش عارف اقول ايه صراحه يعني الحرص على ال على ال على القوم ده انك تبقى لا تستطيع ان تنام وهناك مكلوم انك انت تتاذى مما يتاذى منه اخوانك انك تبقى بني ادم عندك إيه إيه احساس يعني ال- مش قضيه احساس الانسانيه قضيه انك يبقى في بذل ان هذه النمله وقفت تنادي ادخلوا مساكنكم لان السيل اذا جاء او لان الجيش اذا جاء لن يبقي على احد لان سليمان وجيشه اذا مر لن يبقى احد في هذا الوادي وهم لا يشعرون عارف لما النبي عليه الصلاه تكلم في الفتن فقال الزم بيتك قالوا اللي هيخرج هيسقط اللي يقولوا من المعاني الدقيقة بين البلاء والفتنة إن البلاء هذا قبل أن يبتلى به الناس الفتنة هي المسمى للبلاء الذي غالبا يسقط فيه الناس يعني الاثنين بيتسموا معنى الامتحان والاختبار لكن لما يكون فتنة او امتحان غالبا الناس هتسقط فيه فبيتسمى ايه فتنة انك يقينا هتسقط في هذا فانما اصلا قالوا لما يكون في حاجة زي كده في اخر الزمان قال ايه الزم بيتك وابكي على خطيئتك ليه لانه هيخرج هيسقط الشاهد النملة حريصة تعلم سليمان لما رأى النملة تعلم أن الله سبحانه وتعالى فضله فشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على هذا التفضيل تعلم سليمان أن قدرة الله أعظم مما يتخيل يعني تخيلوا يا جماعة أن واحد بيتحكم في الطيور وفي الجن وعنده جسم الجن وعنده جسم البني آدمين وجسم الطيور ثم يفاجأ بنملة بتتكلم ونملة بتقول لأصحابها ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده ملك الله أعظم مما تتخيل وقدرة الله وقوة الله أعظم مما تتخيل وسعة وإحاطة الله سبحانه وتعالى أعظم مما يتخيله البشر مين اللي علم النملة ده؟ مين اللي جعل في النملة الحلم؟ مين اللي جعل في النملة الفهم انها تفهم ان سليمان سيحطمها هي وقومها مين اللي علم النملة تعتذر لسليمان شوف بتقول ايه وهم لا يشعرون بتقول لهم خدوا بالكم ان سليمان لو قتلكم مش هيبقى قاصد ان نملة تدافع عن انبياء الله فما بالنا نترك دين الله إذا كانت نملة حريصة على الناس وحريصة على النمل إذا كانت نملة ولاءها لسليمان دون قومها بتقول وهم لا يشعرون ده بتعتذر عن سليمان إذا قتلها لأنها تعلم أن سليمان نبي فمن سخر هذه النملة وإذا كانت النملة تحمل هم أمتها فما بالنا لا نحمل هم أمتنا تلاقي أخبار يسيب لها الولدان وهي الناس قاعدة تتفرع ماتش كورة قاعدة أهم حاجة عندها ال- فلان فريق كذا كسب ولا فريق كذا كسب وده اهتماماته كلها و- ومش هقول لك وأمته تمزع تمزق رضي أن يكون مفعولا به لا فاعلا مؤثرا وهذا من البلاء لكن أصعب منه مش إن أنت تقبل نفسك بس إنك فقدت إيه إيه إفادتك ونفعك لإخوانك أين من يشد أزري أين من إيه إيه يحمي ظهري أين من يستر حوضتي أين من يقيل ذلتي أين أخي أين الناصح أين الحريف أين المتفقد يقول لك أنا أبويا مات ومحدش عزاني وليا أصحاب كتير قوي ملتزمين أنا أختي كانت بتتجوز ومحدش وقف جنبي أنا احتجت فلوس وكانت أهلي في العمليات وكنت محتاج فلوس وما لقيتش حد يساعدني وتقول لي التاني يقول لك أصل أنا مش فاضي بحس إن أنا بضيع وقت ما أصل أنا بروح يعني يا نضيع بقى صحوبية يا تعلمني يعلمك يا خلاص العلاقة كلها عبارة عن إيه؟ اغدو علما أو متعلما إن وصل الإخوان ديني إن الحرص على الناس دين إن نصح الناس والأمر بالمعروف والصبر على ذلك دين دين يبذل فيه أعمال دين تبذل فيه أموال إن مش موضوع إن أنا هضيع وقتي وأقعد مع فلان هنطلع بإيه يعني أين أنت من إخوانك؟ شوف سليمان عليه السلام تعلم من النملة على طول الآيات اللي بعدها على طول وتفقد الطير قبل ما يعني نتكلم على تفقد الطير إيه قال الله سبحانه وتعالى فتبسم ضاحكا من قولها يقول لك التبسم هو ان واحد ما ضحكش بصوت تبسم سليمان ضاحكا من قولها يعني لسه كده في بدايه الايه إيه، الامر بدايه الضحك وكان صلى الله عليه وسلم يضحك ولا يسمع له ايه صوت ما كانش بيضحك بقهقهه فتبسم ضاحكا من قوله سيدنا سليمان سمع النملة وتبسم تفتكر سيدنا سليمان كان بيدور في خلده ايه يعني لو انت كده معاك جيش انت قائد جيش بهذه العظمة وفجأة اكتشفت ان في عالم تاني خالص انت ما تعرفش عنه حاجة او لا علاقة لك به احساس سيدنا سليمان وقتها كان ايه علم سليمان انه عبد علي سل- علم سليمان ان الله سبحانه وتعالى ملك السماوات والارض احيانا يا جماعه لما بتتذكر قدره الله مبهره عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امرنا في وحيه وفي كتابه الكريم ان ننظر يعني ربنا امرنا انك تتعلم سيروا في الارض فانظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق ربنا يقول لك فكر الدين الوحيد الذي أمرك بأن تفكر في أصل الإنسان وفي أصل المخلوقات وفي الحياة وفي أسرار الحياة هو الإسلام منظومة العقل والحس إذا ابتعد عن الوحي ضلت لما واحد يقرر إن هو يفكر بعيدا عن وحي الله وبعيدا عن أمر الله يضل لأنه لا يعرف مجالات التفكير ومن أخذ الوحي فقط دون إعمال عقله فيه لم ينفذه كما أراد الله عشان كده تجد في آيات القرآن آيات بتخاطب عقلك ربنا بيقول لك في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات كما أن الله أنزل موعظة من ذكر الجنة والنار يخيف, يخيف بها قلوب عباده المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى أرسلهم إلى النظر إلى آيات بها يؤمنوا بالله إنك تفكر هو صحيح الدم والأرض دول طلعوا كده إزاي وصحيح اختلاف الليل والنهار ده كيف تم من الذي جعل الليل مختلفا عن النهار لآيات لأولي الألباب سليمان عليه السلام علم منطق الطير علم فدياء الأصوات بين الطيور وبين النمل فعمل ايه؟ قال ثلاث حاجات وده يخلينا لما حد يتعلم حاجة جديدة أو حد لما يرى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه يعمل ثلاث حاجات دول سيدنا سليمان لم ينشغل بتجهيز النمل قال لك احنا ممكن نعمل جيش من النمل كمان ويبقى كده معانا جيش طيور وجيش بني ادمين وجيش جن وجيش نمل خالص انما اياك ان تنشغل بالنعمه عن المنعم واياك ان تنشغل بالبلوى عن المبتدئ ربنا يحطك في بلاء صعب انشغل بربك لما تجد الدنيا اغلقت امامك لا تفكر في طريقة الحل انشغل بربك أولا افهم معاملة الله لك ثم انشغل بالحل سيدنا سلمان قال ربي أوزعني إذا فهم يوزعون ربي أوزعني ربي أوزعني معناها ربي ألهمني الطير يوزعون يفرقون يود أولهم على آخرهم وسليمان عليه السلام يطلب أن يوزع في الشكر قائل يسكن وجيش يطيع كانت هذه هي أعلى درجات القيادة سيدنا سليمان انشغل برضا ربه فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك هي إيه نعمتك؟ نعم ربنا كتير على سيدنا سليمان لكن أعلى نعمة هي نعمة التوحيد نعمة الدين فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي طيب يا رب أعني على شكرك رقم اثنين وأن أعمل صالحا ترضاه احنا نقف على كلمة ترضاه دي لكن قبل ما ما أقول ترضاه هقول رقم واحد الشكر رقم اثنين العمل ان الحمد لله العمل ان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين سليمان عليه السلام يطلب من الله ان يدخل في عباده الصالحين هنوقف الدرس ونقفل هو مين العباد الصالحين بقى اللي هو يدخل الصوم عايز افهم يعني سيدنا سليمان وادخلني برحمتك بيقول له يا رب مش بعملي مش بجهادي مش ببذلي مش ب... بان انا اعلنتها صراحه ان الفضل من الله سبحانه وتعالى امام الجنود انني لم استغل الملك لمجرد ان انا ان الملك ده استعمله في قوه نفسي وفي رفع مكانتي انما نسب الفضل كل الفضل لله وبيقول وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين رجل تربى يصوم النهار ويقوم الليل رجل تربى على العلم والحكم رجل تربى على الجهاد في سبيل الله في بيت نبي ثم يقول وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين واحد لما بيصلي قيام ليل اسبوع فلان انتكس تقول له ليه انتكس يقول ضاع خالص ما بتصليش قيام ليل بص له كده يا جدع ده انت حتى ما كملتش الشهر لما بيقرا كتاب ولا كتابين تلاقي قابل كده او تسمعه كده او بيكتب جاهل جهل بكتابين طب بس تصبر شويه ان صدور الاحكام بقى سهل قوي كده سليمان عليه السلام مع ما هو فيه من شكر نعمة ربه ومجده لربه يقول برحمتك يا رب أدخلني في عبادك الصالحين يا رب ادخل في وسط في وسط الصالحين هؤلاء الذين أمرنا أن نقتدي بهم أن تتواضع بين يدي ربك أن تنكسر لربك أن تذل لربك أن تخضع لأمر ربك أن لا تتكبر على الخلق عارفين يعني إيه في عبادك الصالحين؟ يعني رب خش خش وسطهم كده وخلاص أبقى في وسطهم اللي بيتكلم نبي يأتيه الوحي من السماء اللي بيتكلم أعبد أهل زمانه اللي بيتكلم صاحب عزيمة وقوة وأوبة اللي بيتكلم لم يتربى على المعصية ثم تاب إنما نشأ في طاعة فهو ابن أعبد الخلق داود عليه السلام أفضل الصيام وأفضل القيام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ومع ذلك أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين نرجع قبلها قالوا أن أعمل صالحا ترضاه كلمة ترضاه ديت ليه يعني ليه سيدنا سليمان ما قالش وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ليه ترضاه يتقبله يعني وأن أعمل صالحا متقبلا ما بقاش متقبلا أنت البار فكروا كده وفي عمل صالح يا رب الله بدعة على طول انت جاهز طبعا البدعة مش تبقى عمل صالح هنا في معنى لفتة كده يا جماعة ان لله في كل وقت عبودية وفي كل موقف عبودية ولكل شخص عبودية يعني إذا أنت ربنا يقبل منك وأنت في الأول الطريق إلى الله إنك أنت تقرأ نص صفحة قرآن الآن بعدما فهمت قيمة كتاب الله وبعدما بصرك الله لم يعد هذا هو الذي يناسبك ده بالنسبة للأشخاص بالنسبة للمواقف إن مثلا الناس بتقاتل هنا من العبادات الأساسية فيها المواجهة التولي يوم الزحف هنا كبيرة من الكبائر انك لا تولوهم الاسباب يعني ايه لا تولوهم الاسباب يعني ما تلفش وشك لا تعطيهم دبرك أي مؤخرتك ما تحطهمش ظهرك مجرد ده كبيرة ليه؟ لأن الموقف ده لا يقتضي إن حد من المسلمين يوليهم الأسباب إن وقت الصلاة ما تقولوش والله الصلاة بر الوالدين حاجة مهمة جدا لا بر الوالدين في غير وقت الصلاة ان هنا ان الاعمال الصالحه بتتفاوت على حسب الازمان على حسب المواقف على حسب الاشخاص ان مش كل واحد عمله الصالح يكون يغني الله عنه وان كان هو عمل صالح بالنسبه لغيره فاهمين؟ يعني المسلم الجديد مثلا أو المسلمة الجديدة ممكن يتساهلوا مثلا في بعض الأشياء مش عارفين لم ينشأوا عليها يتعودوا عليها طب المسلم بقاله 30 سنة حضرتك ليه؟ ليه حاطط نفسك في المستوى ده وتتلخص في ده؟ إن مش كفاية إن يكون عمل صالح إنما عمل صالح يرضاه الله وهنا هنخلينا نقف نقطة مع معاملة الله لك ومقامك عند الله زمان قال إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك ومش معنى أنه أنظر أين أقامك يعني ربنا يحطك في مكان الناس شايفاك فتبقى أنت بتتصور يمين وشمال إن الناس شايفة إن أنت إيه؟ إن أنت بتاع الدين أو شيخ الدين إنما انظر أين أقامك في طاعته اللي يومك ده مليان طاعة ولا يومك مليان معصية ان نهارك فيه طاعات ولا نهارك فيه معاصي الناس عند الله درجات والامتحانات على هذه الدرجات درجات متقسمين درجات الجنة متقسمة درجات والناس درجات والمخلوقات درجات وأعلى المخلوقات الإنسان سيدنا سليمان قال يا رب ألهمني أن أشكرك وألهمني عملا صالحا ترضاه وهيجي من سؤال الأولى إن احنا نسأل الغاية ولا نسأل وسائل تؤدي إلى الغاية الاثنين موجودين يعني كيف تقول يا رب ارزقني عملا صالحا أو لا تقول يا رب ارزقني الجنة والعمل الصالح يوديك فين الجنة انك تدعو ربك انه يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل او ان تدعو ربك ان ربنا يضع في قلبك الحب اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك او ان تدعو ربك بالجنة او بالرضا سيدنا سليمان طلب من ربه أن يعينه على الشكر وده طبعا يفهمنا ان هو كان بيعمل ايه انه كان بيشكر وان كان في دماغه ايه انه يشكر يعني هو كان بيشكر وكان في دماغه انه يشكر ولكنه طلب الإعانة على الشكر قال تعالى وتفقد الطيب يعني تفقد الطيب دي نظرية إدارية ان سيدنا سليمان كان يتفقد اتباعه يعني يبحث عن مفقود فيه وده يدلك على قوة وحزم وحزم سليمان عليه السلام في فرق بين مقامك كداعي إلى الله أو كنبي وفرق بين مقامك كإيه؟ كحاكم أو قائد الخلط بين الاثنين إشكال سيدنا سليمان حريص على دين الناس وحريص على الرحمة وحريص على العدل والحل لكن أمر إدارة الجيوش تحتاج إلى قوة لا تحتاج إلى فقط رحمة سيدنا سليمان تفقد الطير وهذا يدل على سعة علم سليمان عليه السلام بعلوم الإدارة ولك أن تتخيل أن رجل ينظر إلى الطير في السماء فيعرفه ويعرف ما الناقص في هذا الطير وده يدينا خلفية عن ذكائه الخارق انك انت تخيل كده انت شفت شوية طيور معدية السيب كم كان كم كم طير مثلا سيب طيور سيب حمام مثلا سيب نسور كانوا كم نسر سيب عصافير كانوا كم عصفورة صعب انك تعدهم ولو عدتهم لما تيجي بعد شويه تفكر عمرك ما تتخيل ان في واحد ناقص ما هم بيطيروا بيطيروا مع بعض سيدنا سليمان لمح واحد ناقص انا يعني لو تقول- لمحه ازاي وعرف منين وتفقد الطير النبي صلى الله عليه وسلم كان في جيشه يتفقد اصحابه في حديث جليبيب دلوقتي ممكن تلاقي واحد مات وجثته عفنت ومحدش سأل عليه يقول لك احنا عرفنا من الريحه ليست هذه اخلاق اهل الاسلام ينبغي علينا ان نتفقد اخواننا انت جيت اخر مره كان معاك اثنين النهارده جيت لوحدك ليه؟ تفقد اصحابك لعل واحد مريض لعل واحد محتاج لعل واحد تعبان ان احنا نتفقد بعض عارف انت في شغل انت في صداقه انت في اقصاء انت في معرفكش يعني طول ما انت شغال في الدين وقاعد وبتعمل عمل وبتجيب ده وتودي تلاقي كله بيتصل بيك تعبت في يوم فتنت في يوم ابتليت في يوم حزنت في يوم احبطت في يوم يأست في يوم ولا يبالي بك احد اخلاق سيئه ان علاقتنا دي علاقه شغل طب ما فيش شغل حتى في الدين طول ما الاخ بي- بيحفظ وبيروح وبينظف ومفروض ان هو مثلا يأذن ما يأذنش تلاقي كله بيتصل عليه اخ ما فيش حد ملوش وظيفه في وسط العمل ده ولا يتفقده احد النبي عليه الصلاه والسلام كان يتفقد اصحابه حتى البعيد منه عارفين حديث جليبيب هل تقتلون من احد فقالوا لا الصحابه يقولون لا ما فيش حد ناقص قال لهم طب متاكدين طب بصوا كده تاني الصحابه قاعدين كلهم كل واحد بيبص لل- ما فيش حد ناقص قال لهم ولكني افقد اخي جليبيب قال لهم انا بفقد آه، اخويا جليبيب وذهب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ووضع يده على عينيه وقال من يشتري هذا العبد فقال اذا تجدني كاسدا قال له هتلاقيني هو محدش يشتري مني هو انا ليا ثمن اصلا ولا ليا قيمه عند حد ناس اصلا ما جاش ومحدش حس انه ما جاش في شخصيات كده فقال ولكنك عند الله لست بكاذب في ناس يا جماعه لها قيمه في الدين وان لم تكن ظاهره انك تشوفه دين سيدنا سليمان مش هقول لك بيتفقد اخوانه بيتفقد الطير لقى فيه هدهد مش موجود سأل عليه يعني اعتبروني هدهد اعتبرني يا عم طير من طيور سليمان عليه السلام معلش بس انا بحاول قوي موضوع تفقد ده يعني حزين قوي منه هو كده. تفقدوا اخوانكم وبالذات اصحاب الكون انت عارف ان اخ مكروب ولا مأزوم ولا عنده ولاء او عنده مشكله ما تقوليش اصل انا كلمته وما ردش وكرمتي وهو كان المفروض تفقده ولو ما عرفتش اسال عن اخوانك انت قاعد دلوقتي كده إيه إيه، فكر مين اخر مره مين من اصحابك واخر مره انت سالت عليهم امتى؟ آه، عليهم عايشه لسه سال عليهم حالا أهو. وانت جاي الدرس او انت رايح اي درس تفقد اخوانك جايين رايحين فين ليه تيجي الدرس لوحدك لما يكون في عمل خير تفقد اخوانك لما يكون فجاه فتره كده حسيت ان فلان غاب ابحث عنه مش هقول لك تكلف ما لا تستطيع لكن الاخوه في الله يا جماعه ما هياش كبيره قوي يعني انت الموضوع مش صعب قوي كم واحد من الناس القريبة منك خمسة عشرة ده انت عملتهم على التليفون وكل اسبوع فلان انا بقالي اسبوع ما شفتوش ليه يعني الناس الق- القريبة منك مش كتير قوي كده دايرة اصحابك القريبين ليست بهذه السعة ولو كانت بهذه السعة سدد وقاره لكن بلاش كده اقول يعني الجفاء ده جفاء تلاقي واحد ما كلمتوش بقالك شهر وبعدين فجأة بعت لك رسالة هقول على المال اهو السلام عليكم وعليكم السلام هو بس حديث كذا هو ده معناه ايه يا ابني في حاجه اسمها وحشتونا اخباركم ايه, إيه, إيه بقالي فتره منقطعه إيه طب إيه إيه الصحه اخبارها ايه طب العيال عندهم ايه ايه مين اه تمامي ماشي فقال مالي انا الهدهد أم كان من الغائبين سيدنا سليمان قال لهم أنا مش شايفه ليه مجرد أنه مش شايفه دي مشكلة وده يدلك على أن سليمان عليه السلام كان يعلم أن لكل رجل أو لكل جندي مهمة ووظيفة ومكان معنى أنك مش مكانك يبقى في مشكلة يعني ما كانش الطيور هيكله بيجري وخلاص وبعدين الناس هيكله ايه عارف شيل الطوب ده هاته من هنا حطه هنا وبعد كده شيل الزجاجه ده حرقه وبعد... لا لا لا كان كل واحد في جيش سليمان يعلم مكانه ووظيفته فمعنى ان واحد مش في مكانه يبقى في وظيفه فيها اشكال فقال مالي لا ارى الهدهد مجرد ان انا ما شفتوش فيها مشكله ام كان من الغائبين ام انه غائب طب هو الغائبين ده يا جماعه عزل ما كانش عذر يعني سيدنا سليمان لم يقبل عذر لانه من الغائبين قال ايه شوفوا الكلام طبعا الكلام ده لو طبق الوقت هتبقى مشكله كبيره جدا يعني قال لاعذبنه عذابا شديدا قال له اجيبك اعذبك او لاذبحن او هقتلك او لياتيني بسلطان مبين حل من ثلاثه قائد مع جنوده قال لهم قدامكم حل من ثلاثة أو قدامه حل من ثلاثة مش موجود ده حل من ثلاثة إما إن هو غائب إما أن يعذبه وهو حي وإما أن أقتله وهو يفقد الحياة وإما أن يأتيني بدليل أو بسلطان واضح الناس كانت بتشتغل للدين فالنهارده لو قلت الاخ انت ما جيتش ليه؟ يزعل طب حضرتك احنا كنا متفقين على واحد اتنين تلاتة ده المفروض يتعمل يزعل ويحس ان انت يعني ايه يا عم الموضوع صعب انا اجي جاي احفظ قران كده براحتي واحد خطيب جمعه ما كانش محضر او نفسيته مش عاجب يعني ما كانتش مستعده قام قبل صلاه الجمعه بشويه قام قافل التليفون وماشي فالناس بتبص له ايه تتصل ما تتصلش خلاص قفل التليفون وخلاص مفيش خطيب جمعه تقول له هو انت ما جيتش خطبه الجمعه ليه يزعل يا عم دول بني ادمين ناس مستنيه دين ربنا يتلى عليهم تحس ان كنتش لاقي قلبي يا عم انا مالي بقلبي خلاص قول من الاول مش جاي قس على أعمال الدين التي كم من الأعمال التي دمرت بسبب عدم الحسم في الإدارة سيدنا سليمان واضح وضوح الشمس أعلنها صراحة قبل أن يلقى الهدهد هو الكلام اللي, اللي هو قاله ده بيقولوا الهدهد والهدهد ما كانش موجود ولا للجنود ده بيحط قانون عقوبات ده بيحط لوائح لوائح واضحة مش موجود قدامك حل من ثلاثة هتتعذب ولا هتموت ولا تديني حاجة مقنعة أقبلها إن أنت ما كنتش موجود ليه ما كنتش موجود تقبل إن حد يحاسبك تقبل إن حد يحاسبك تقبل يا شيخ عبد الله إن حد يحاسبك تقبل ما تقبلش إن حد يحاسبك ليه اقبل إن حد يحاسبك تكبر يا عبد الرحمن حد يحاسبك يعني لو انت مكان هدهد سيدنا سليمان قال لك انت كنت فين هترد ولا تقول هو بيكلمني كده ليه هو مش عارف انا ابن مين هو انا جاي اشتغل عنده ولا باخد منه فلوس ببساطة سيدنا سلمان أعلنها قائد مع جنوده أين الهدهد ثم أعلنها الهدهد أمامه أحد ثلاث حلول عارفين الهدهد عمل إيه؟ جه الهدهد وهذا يدل على إيه إيه إيه إيه قوة جند سليمان الهدهد جاء يعني هقول ايه في قمة الجرأة ما كانش خايف مع ان هو اكيد اخبروه ولو لم يخبروه هو يعلم انه يعمل مع سليمان النبي يعلم مع الملك سليمان يعلم انه يعمل في دين الله وانه ليس في دين الله لعب ولا مساحه للهو فقال الهدهد قال الله سبحانه وتعالى فمكث غير بعيد يعني قعد فترة مش كبيرة ثم جاء قال أحط بما لم تحط به قال له أنا جاي لك وعندي معلومات مش عندك سليمان الذي حشر له جن وإنس وطير ونمل هدهد جندي من جنوده يبقى عنده معلومه مش عنده هذه الايات تدل على سعه علم الله هذه الايات تعلمك ان الله سبحانه وتعالى يختص من شاء بما شاء كيف شاء هذه الايات ايات باهره واضحه على قوة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه من الذي علم الإنسان ما لم يعلم هو الله وحده لا شريك له من الذي أعطى الإنسان أدوات بها يستجلب معلومات ويستنتج من مقدمات نتائج الله سبحانه وتعالى من الذي أعطى الإنسان حواس بها يشاهد ويبصر ويحلل ويذوق ويسمع حتى يعرف العلم الله سبحانه وتعالى ثم بعد كده تلاقي واحد يقول لك ايه العلم بيتعارض مع الدين وانا شايف ان مفيش دليل على وجود الله بصوا كده هو حضرتك مش شايف خالص قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها الثواب والعقاب من مبادئ الإدارة الهامة والناجحة إن أنت إذا ولاك الله على مجموعة فينبغي أن يكون هناك ثواب وعقاب حتى لا يخضع الأمر للهوى سيدنا سليمان وضح العقاب وضوحا جليا مكث الهدهد غير بعيد هو سيدنا سليمان مملكته كانت فين يا جماعه؟ مكان مملكة سليمان كان فين؟ كان فين؟ اه في الشام في فلسطين طيب سبق فين؟ في اليمن يعني هيقطع من الشام لليمن ده هيقعد آلاف الكيلومترات ربنا سبحانه وتعالى قال فمكث غير بعيد يعني هدوء ما تأخرش وهذا يدل على سرعة الطيران أو استعماله للريح غدوها شهر وروحها شهر يعني اللي بتقطعه في شهر بتقطعه في ليلة لما جاء الهدهد دخل على سليمان سيدنا سليمان قال له انت تخش هنا ليه ده يا اما على السجن يا اما يموت ولا سمعوا سمعوا سمعوا سمعه و... وتناقش معه وهذا يدل على عدل سليمان عليه السلام أعطاه الفرصة ليدافع عن نفسه قال له أنت إيه كنت ما كنتش موجود ليه وانظروا إلى حتة أو لقطة يقول لك إن ينبغي على كل أفراد المؤسسات أن يعلموا الرسالة التي لأجلها قامت هذه المؤسسة مثلا مستشفى المستشفى ديت المفروض ان هي مع- مصنوعه او مبنيه ليه لتقديم خدمه طبيه فتدخل المستشفى وانت مريض فتلاقي واحد بيقول لك انا ما بشتغلش عندك وما حضرتك بتشتغل في ايه وحضرتك بتقدم خدمه طبيه ما هو ده طبيعي انك انت بتقدم دي مش حاجه وحشه انك انت تبقى فاهم ان انت بتقدم خدمه طبيه انك تعرف رسالتك ان تعرف غايتك جنود سليمان كانوا يعرفون الغاية التي لأجلها بعث سليمان وهي توحيد الله سبحانه وتعالى في الأرض أن يعظم الله في الأرض أن يعظم كلام الله أن يوحد الله لذلك الهدهد انشغل بهذه الغاية عن الإعداد فانطلق الهدهد دون إذن من سليمان إيه اللي حمله على الانطلاق حميته غيرته واحد غيور عنده حمية فانطلق يبحث نافرا للتوحيد ما عملش بقى سيدنا سليمان مانشيت كده والهدهد من الخوارج وازاي الهدهد خرج عن طوع سليمان مطلقا كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ايضا مع ابي سندل وابي بصير لما انفصلوا سياسيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا على مكه يقطعون الطريق وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مكه الحديبيه كانت معاهده الحديبيه بين النبي صلى الله عليه وسلم ومكه وبصير وابو جندل احنا مش ملتزمين بالمعاهده دي مع انهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم دينيا انما اصلا برضه ما ما نزلش ان ابو جندل وبصير من الخوارج لا يجوز التحامل معه بعث سليمان عليه السلام الى الهدهد والهدهد انشغل بغايه عظيمه جليله وهي ان يوحد الله في يوحد الله في الارض ويعلم الهدهد هذه الغاية ويعلم أن إعدادي مع سليمان وسيلة لهذه الغاية وده يقول لك قد إيه كانت جنود سليمان في قمة النضج إنه فاهمين إن الهدهد اللي هو طير اللي أنت ممكن متخيل هو الطير ده بيعمل إيه ولا لازمته إيه غير إنه يطير وياكل آه، من على الأشجار ويأتيه رزقه هذا الطير يفهم الغاية التي لأجلها خلق ولما سخر في زيت علم الغاية من هذا الزيت أن ينتشر التوحيد في الأرض ومن أكبر مصادر القوة العلم المعلومات عندك معلومات أكثر تعرف تحكم أكثر تبقى أقوى العلماء يقولوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره كل ما المعطيات في المسألة بتكتر كل ما انت مساحة الحكم بتبقى ايه اعلى فجاء الهدهد بمعلومات واول حاجة عملها فين حطها قدام سيدنا سليمان قال له عندي معلومات قال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين قال له احنا كنا شاكين في سبأ وانا جبت الخبر اليقين ايه اللي حصل بس انا بسألك بس سؤال قبل ما نتكلم في ايه اللي حصل هو في قائد ممكن يسمع الكلام ده ويسكت فعلا انا بتكلم في عصرنا ان واحد يقول له انا عندي اللي ما عندكش أحط بما لم تحط به هيبقى هيقول له إيه؟ هيجيب راسه هيقول له شايف الباب ده؟ اطلع بره وبعد كده يقوم بيمشي يقوم قايل لهم شايفين الراجل اللي هناك ده؟ اقتلوه أو انفدوه أو شوفوا له أي حاجة ومشوه
جئتك أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين هنا ظهر اسم لم يظهر من قبل في كتاب الله سبحانه وتعالى إنه سبأ
من هم سبأ ومن قوم سبأ وما حكاية سبأ عندنا سورة في القرآن اسمها سورة سبأ إيه ده ده ناس آه، لهم قدر بقى المفروض نعرفه مين سبأ وإيه مملكة سبأ وما الذي يراه هذا الهدد يعني آه، لو بدأنا المفروض أن خلينا ناخد دقيقتين كمان قال إني وجدت امرأة تملكهم
الهدهد قال إني وجدت امرأة تملكهم دي ودي كانت حاجة غريبة جدا إن أنا شفت يا جماعة مملكة على رأسها امرأة هذا استغربه الهدهد وهذا كان بداية الأمر وكانه يعطي مقدمات حتى يستنتج قائده وملكه ونبيه سليمان النتائج
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إيه، عارفين حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة إيه، نشرحه إن شاء الله إيه، في المرة القادمة
لكن عموما الولايات لها تفاصيل في حاجة اسمها إيه، تقسيم الولايات في ولاية قاصرة في ولاية متعدية ان واحد ولاية يعني يملك زمام نفسه واحد ولي عن نفسه يأكل يشرب إيه، إيه، يدخل الخلاء ينام يستيقظ دي اسمها ولاية ايه لنفسه وفي ولاية ايه متعدية ولاية متعدية بتقسموها ولاية إيه، إيه، ذاتية وولاية مكتسبة ولاية ذاتية ان الاب هو مجرد ان هو بقى اب بقى ولي على ابنائه والابناء مجرد ان هم ابناء لهم ولي اللي هو الايه الاب ولاية مكتسبة اللي هي الولايات اللي اللي فيها الناس بتولى بالاكتساب في ولايات عامة وفي ولايات خاصة ولاية خاصة يعني شأن من شؤون الحياة مثلا مدير مدرسة مدير مستشفى آه، آه، قيم على مسجد دي اسمها ولايات خاصة في حاجة اسمها ولاية ايه عامة اللي هي شؤون الحياة آه، الولايات مقسمة النبي عصام قال لا يفلح قوم ولا أمهم الموضوع الحديث فيه آه، شرح طويل ليس في الحديث انتقاص للمرأة ولا في الحديث اتهام للمرأة إنما الحديث يصف أهلية ويصف آه، آه، مآلات ويصف آه، آه، وظائف لكل من الرجل والمرأة غير أن هدهد إن شاء الله نفصله في المرة القادمة كان أول ما تعجب منه هدهد الجندي من جنود سليمان في جيش سليمان أنه وجد قوم تملكهم امرأة أقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة قصة سبأ ومن هم سبأ وما حكاية سبأ ولماذا عندنا ذكر سبأ في كتاب الله سبحانه وتعالى مفصلا في أكثر من موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى ثم آه، جند سليمان وكيف تعامل سليمان مع جنده وكيف آه، نشر سليمان التوحيد في آه، مملكة سبأ أقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة